أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا في الأحاديث السابقة عن الميراث وكيف يقسم الميراث على الفرائض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فذكر في القرآن فرض الثلثين فرض الثلث فرض الثلث وفرض النصف والربع والثمن هذه الستة الفروض التي في كتاب الله عز وجل ذكرنا قسمة هذه الفروض من يأخذ الثلثين والثلث وهكذا ذكرنا أن الميراث يقسم على أصحاب الفروض فإذا بقي شيء من أصحاب الفروض وكان في عصبة موجودة أخذت العصبات ما بقي من أصحاب الفروض ما فيش عصبات يبقى إن بقي شيء يوزع على أصحاب الفروض بنفس النسبة التي أخذوا بها اللي هو هنسميه الرد ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات يبقى نعطي الميراث للأرحام هذا هؤلاء آخر من يأخذ في الميراث تكلمنا في المرة السابقة عن الرد في باب الرد وذوي الأرحام قسم لنا الرد شيء الأرحام شيء آخر الرد قلنا عكس العول الرد عكس العول مسائل الميراث بنقوله انه المخرج اللي هو المقام بتاع كسور المسألة المخرج بيكون أحيانا المخرج من اثنين أحيانا المخرج يكون من أربعة أحيانا من ستة أحيانا يكون من 12 أحيانا يكون المخرج من 24 حسب المخرج اللي موجود بنقول يقسم الميراث على هذا الشيء يبقى فرضنا المخرج كان من 24 يبقى الميراث سيقسم 24 سهم كل صاحب فريضة اللي ليه ثلاث أسهم هياخد ثلاثة من 24 اللي ليه أربع أسهم أربعة من 24 وهكذا مجموعة هذه السهام احنا بنقول من 24 فرضنا طلعت ان تساوي 19 من 24 فاض خمسة هتروح لمين؟ هنقول الزوج والزوجة لا يرد عليهما ونرجع نعمل مسألة للرد لمن يرد عليه من أصحاب الفروض ده اللي احنا وقفنا عليه في المرة السابقة وذكرنا مسائل فيها وناخد برضو بعض المسائل الأخرى اللي في هذه المسألة اللي هي في الرد من مسائل الرد مثلا زوج وبنت وجدتان إنسانة توفيت تركت زوجها وتركت بنتا لها وتركت جدتين فهنا صورة أصحاب الميراث عدد قليل هو زي ما أنت شايف قدامك ولكن شوف المسألة هتبقى قد إيه مسألة ضخمة مع إن الورثة هم ثلاثة اللي هيورثوا ولا أربعة اللي هيرثون هذا المال نشوف الزوج في هذه المسألة حاولوا تحلوا وإحنا بنحل على على الشاشة هنا حاول إنك تحل معاها بحيث إنك تبقى فاهم إزاي بترسم الشباك وإزاي بتكبر معاك المسألة لما بتعمل شباك الوراثة أنت بتبتدي بالثلاثة دول بس في الأول بتعمل الثلاثة اللي هم قدامك الزوج والبنت والجدتين بعد كده بتفتح شباك تاني اللي هو جنبه هنا اللي هتحط فيه دول هياخدوا ايه الزوج بياخد قد ايه هنا الزوج فيه بنت تحجبه حجبة ايه نقصان يبقى هياخد الربع البنت هتاخد النصف الجدتان لهما الثلث هنا السدس السدس للجدتين المسألة فيها ربع ونص وسدس المسألة من كام من 12 هنيجي هنا ونحط ال 12 يبقى هتفتح جدول جديد او خانه جديده هتحط فيها فوق هنا ال 12 وبعدين تبتدي توزع هذا الايه الميراث الزوج كان بياخد الربع هياخد ربع ال 12 كام 3 البنت هتاخد النص نص ال 12 كام 6 الجده تان هتسدس قد ايه 2 حليته لغايه كده عشان لما يكبر الجدول معاك ما تحتس في النهايه حل معانا زي ما احنا بنحل امامك على الشاشه يبقى هنا المسألة كانت من 12 الزوج خد 3 من 12 البنت خدت 6 من 12 الجدة خد الجدتان خدوا 2 من 12 المجموع كام 11 يبقى في باقي ولا ما فيش اتفضل واحد بقي واحد الواحد الباقي يرد على مين آه على البنت والجدتين لا يرد على الزوج الزوج لا يرد عليه يبقى أنا هرد الباقي ده على البنت والجدتين يبقى هنعمل مسألة بعدها هسميها مسألة الزوجية لأن الزوج لا يرد عليه يبقى أعمل إيه هقسم الميراث بين الزوج وبين هؤلاء الميراث ككل باعتبار انه المخرج بتاعه هو مخرج الزوج فنقول الزوج كان من كام كان ليه الربع يبقى انا هقول له في الاول خد الربع بتاعك وسيب الثلاث ارباع هيتوزع على دول بالنسب بتاعتهم اللي هي نسبه نص الى سدس سهله كده يبقى قلنا الزوج هياخد ربع الميراث ومش هيرد عليه بقول له خد الربع بتاعك واطلع خاص اتفضل الثلاث ارباع الثلاث ارباع دول اللي هو باقي المال هوزعه بنسبه ايه نص إلى سدس اللي هي البنت هتاخد نص والجدتان هياخدوا إيه السدس صح كده يبقى هنا المال اللي هياخده البنت والجدة الأصل نص وسدس واللي هيفضل هيتقسم بنفس هذه النسبة يبقى جميع المال اللي هو عبارة عن ثلاث أرباع المال يوزع بين البنت والجدتين بهذه النسبة نص إلى سدس طيب يبقى مسألة الزوجية هنعملها من كام؟ من أربعة هندي للزوج واحد من أربعة البنت والجدتين الباقي الثلاثة لغاية كده سهلة يبقى هنا عملنا مسألة الزوجية وقلنا الزوج هياخد واحد من أربعة الأربعة دي هتبقى كام في النهاية يبقى هو النسبة بتاعته الربع في النهاية من اللي هيطلع من أصل المسائل طيب الزوجية عملناها بقت من أربعة الزوج خد واحد البنت والجدتين خدوا التلاتة نعمل مسألة جديدة هنسميها مسألة الرد اللي هي يرد فيها مين اللي بيرد عليه البنت يبقى هما الاثنين دول مخرجهم من كام من ست في نص وسدس يبقى المخرج بتاعها من ست ال- الزوج ملوش في هذه ال- ال- في الرد ملوش بنقول البنت لها النصف ثلاثة الجدتان لهما السدس واحد يبقى هنا هنقول المخرج كان من ستة واحدة خدت ثلاثة التانية خدت واحد المجموع أربعة يبقى هعمل في الستة إيه؟ هحولها أخليها أربعة يبقى نشطب على الستة ونخليها أربعة يبقى الآن مسألة الرد بقت من أربعة كأنه المال لو كان بعد الزوج بقي أربعة هتاخد منها البنت ثلاثة وهتاخد جدتين كام؟ واحد سهلة كده؟ يبقى نرجع تاني نقول مسألة الزوجية لو كانت أربع أسهم اللي هتوزع في الزوجية, الزوجية الزوج هياخد كام سهم؟ سهما واحد البنت والجدتان هياخدوا الثلاث أسهم كويس كده؟ طيب أما نقولوا مسألة الرد اللي هي مسألة البنت والجدتين هتبقى من أربعة وبعدين قلنا البنت خدت نص ثلاثة والجدة كانت من ستة أصلا وبعدين بقت في النهاية أربعة البنت خدت ثلاثة الجدة خد... الجدتان خدوا واحد يبقى عندي ثلاثة وواحد اللي هو الأربعة دي يبقى بنقول الأربعة دي كان أصلها في المسألة السابقة كام؟ اللي هي التلاتة كأن التلاتة دي هتتقسم كام قسم؟ أربع أقسام واضح لغاية كده ولا صعب؟ يبقى بنقول احنا قسمنا مسألة الزوجية الزوج خد واحد البنت والجدتين خدوا تلاتة التلاتة دي هقسمها عليهم بنسبة كام؟ قال لي هقسمها أربع تقسام تلات أرباعها هتاخدها البنت وربعها هتاخدها الجدتان يبقى المسألة كلها كسور زي ما أنت شايف يبقى المفروض أن أنا أعمل إيه الآن أرفع الكسور دي أرفع الكسور ما يبقاش في عندي كسر في هذه المسألة بقول التلاتة اللي للبنت والجدتين م، هتتقسم أربع أقسام بدل ما أقسمها أربع أقسام أعمل فيها إيه أضربها في أربعة عشان تنفع تتقسم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة يبقى هضرب الثلاثة دي في أربعة إذا ضربت الثلاثة في أربعة يبقى لازم أضرب الواحد ده في أربعة وأضرب المسألة كلها في كام؟ في أربعة يبقى كنا دي اللي هيقول لك إيه نضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد واضح هي هي بيقول لك اضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد هي معناها إن الثلاثة دي هتقسم أربع أقسام هضربها في الأربعة يبقى لازم أضرب كل المسألة اللي أمامي في أربعة طيب نضربها في أربعة تطلع بكام؟ آه يبقى مسألة اللي هنا هنسميها جامعة تجمع بقى الزوج مع البنت مع الجدتين بقت من 16 16 الزوج هياخد كام؟ هو الربع بتاعه ولا هيزيد عنه؟ ما زادش عن ربع خد الأربعة بتاعته اللي عبارة عن أربعة في واحد طيب بعد كده فاضل لي البنت والجدتين كانوا بياخدوا كام قسم هنا؟ ثلاثة إلى واحد مش كده الأربعة بتا... التلاتة بتاعتهم دي بقت كام بضرب تلاتة في أربعة باتناشر الاتناشر هقسمها بنسبة إيه تلاتة إلى واحد معناها هضرب التلاتة في كام في التلاتة تلاتة في تلاتة تطلع لي بتسعة مش كده أو هنا هنا يعني فصلها لك أكتر خليها لك من 12 وهيعملها في خطوة بعد كده هيقسمها لتسعة وتلاتة يبقى هنا 16 زي ما هي اهي ده خد الأربعة ال 12 هقسمها بنسبة إيه؟ 3 إلى 1 3 إلى 1 اللي هي هتبقى كام؟ أه 9 ودي هتبقى 1 دي بتبقى 3 مش كده؟ هي نفسها عبارة عن إيه؟ حاصل ضرب 3 في 3 بتسعة والواحد في 3 بتلاتة ماشي كده؟ طيب عندي المسألة الجامعة بقت من 16 أربعة وتسعة وتلاتة أما نشوف التقسيم هنلاقي الجدتين هياخدوا كام؟ هياخدوا تلاتة الجدتين بياخدوا تلاتة يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ اه أعمل مسألة التصحيح بقى وأضربها كلها في اتنين ويبقى المسألة من اتنين وتلاتين هنقول الج... الزوج هياخد اتنا... ال- ال- التمانية ولا أربعة في اتنين بتمانية وبعدين البنت هتاخد اتنين في تسعة بتمنتاشر والجدتان هياخدوا اتنين في تلاتة بستة لكل واحدة هتاخد تلاتة سهلة ولا صعبة؟ أما كبرت يمكن اه، تتناسى يعني تشكل شوي لكن لو رجعنا كده تاني بيها لغاية مسألة الزولية كده مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة لغاية مسألة الزولية طيب يبقى نرجع تاني قلنا كان زوج وبنت وجدتان الزوج خد الربع البنت خدت النص الجدتان خدوا السدس قلنا مسألة من 12 ثلاثة للزوج ستة للبنت اتنين للجدتين هيتفضل واحد هعمل مسألة الزوجية لوحدها من المقام بتاع الزوج الزوج كان بياخد أربعة الربع يعني مسألته من أربعة خد واحد من أربعة تفضل ثلاثة للبنت والجدتين هاجي بعد كده هعمل مسألة تانية بسميها مسألة إيه؟ الرد الرد اللي هي هتبقى للبنت والجدتين مسألة الرد كان البنت بتاخد نص والجدتين بياخدوا سدس يبقى من ستة مسألة الرد البنت هتاخد نص الستة تلاتة الجدتين هياخدوا التلت هياخدوا ال- السدس واحد يبقى المجموع أربعة هخلي الستة بتاعتنا دي كام؟ أربعة يبقى هنا بنقول طالما هما الاتنين بس اللي هياخدوا فرض ورد يبقى خلي المقام بتاعنا بدل ما هو ستة هخليه أربعة اللي هو حاصل جمع البسوط البسط ثلاثة على أربعة وواحد على أربعة مجموعهم أربعة على أربعة الآن يبقى عندي مسألة الزوجية ومسألة الرد هنا مسألة الرد دي معناها إيه معناها إن التلاتة اللي باقية من الزوج م، هتتقسم على البنت والجدتين بنسبة أربع أقسام البنت لها التلات أرباع والجدتين لهما الربع يبقى كأن هنا بقول في تلاتة هنا خدتها البنت مع الجدتين هقسم التلاتة دي بنسبة تلاتة إلى واحد مجموع الأجزاء بتاعتهم اللي هي الأربعة دي صح كده؟ طيب يبقى هقول إنه التلاتة عشان أقسمها أربع أجزاء ما ينفعش هتطلع كسر يبقى أضرب الخانة بتاعتها كلها في كام؟ في أربعة لما ضربت الخانة في أربعة بقت من كام؟ بقت مسألة الجامعة من 16 الزوج هياخد أربعة من 16 البنت والجدتين هياخدوا كام من 16 12 من 16 لغاية كده واضحة؟ طيب ال 12 من ال 16 اللي بتاخده البنت والجدتين هتتقسم بنسبة كام إليهم؟ 3 إلى 1 يبقى هعمل في الخانة الجديدة القسمة بتاعتها هي 3 إلى 1 يبقى 16 زي ما هي أهي الزود الأربعة بتاعته ال 12 هقسمها 3 أرباع وربع ربع ال 12 كام؟ 3 و3 أرباع ال 12 9 يبقى 9 و3 هقول جدتين بياخدوا ثلاثة مش كده؟ يبقى هنا في كسر ولا ما فيش؟ في كسر يبقى أضرب الثلاثة دي في كام؟ في اتنين وأضرب الخانة كلها في اتنين بقت من اتنين وتلاتين هصحح المسألة هي مسألة التصحيح من اتنين وتلاتين الزوج هياخد اتنين في أربعة تمانية البنت هتاخد اتنين في تسعة تمنتاشر الجدتان هياخدوا الاتنين في تلاتة بستة لكل واحدة هتاخد تلاتة وضحت كده شوية طيب نشوف مسألة غيرها هتوضح لنا أكتر هذا الشيء حاول تحل واحنا بنحل يعني نذكر خطوة خطوة حاول تحل بحيث تبقى فاهم ايه اللي, اللي بيتعمل لو هتنقل المسألة كلها من على الشاشة مرة واحدة هتحتاج دي ايه ودي ايه حل خطوة خطوة تعرف تتحل ازاي نشوف حاجة تانية كده زوجتان وبنت وخمس بنات ابن وأم برضه مسألة بسيطة اهي بس حلها ضخم حلها ضخم شوف كده في توزيع الميراث عندي زوجتان الميت الزوج الآن وعندي بنت وخمس بنات ابن وأم لهذا المتوفى الزوجتان لهما كام؟ اه نديتهم للزوجتين البنت لها النصف خمس بنات ابن لهم السدس تكملة الثلثين الأم لها السدس محجوبة حد بنقصان لوجود فرع الوارث يبقى لها السدس المسألة فيها تمن ونص وسدس تبقى من كام؟ من 24 الزوجتان لهما التمن تمن 24 ثلاثة البنت لها النصف 12 خمس بنات ابن لهما السدس كام؟ أربعة الأم لها السدس أربعة اجمع بقى ثلاثة واثناشر 15 و4 19 و4 23 اتفضل واحد يبقى محتاجين احنا مسألة ايه الرد الواحد ده بيرد على مين على الجميع ما عدا الزوجتين يبقى برد الواحد ده على الجميع ما عدا الزوجتين نرد هنا بقى الآن هنعمل مسألة ايه اه مسألة الزوجية الزوجية من كام؟ من ثمانية الزوجية بتاخد لأن دايما مسألة الزوجية المخرج بتاعها اللي هو المقام بتاع الزوجة أو الزوج طيب من ثمانية الزوجة خدت واحد يتفضل للبنت وخمس بنات ابن وأم تفضل لهم كام؟ سبعة يبقى دي هي المسألة هتحل في نهاية على كده إن الزوجتان خدوا واحد وبعدين هرجع بقى أديهم لكل واحدة قد إيه هيبقى فيها نص في الآخر مش كده؟ طيب ادي زوجتين خدوا واحد البنت وخمس بنات ابن وام هياخدوا سبعه فرضا زائد ردا فرضا وردا طيب هعمل مساله الرد مساله الرد دي كاني عايز اعمل ايه فيها مساله الرد بعمل ايه فيها عايز اقسم السبعه بحالها على الورثه اللي هم غير الزوجتين بقسم السبعه اللي قدامي دي على مين البنت وخمس بنات ابن وعلى الام واضحه كده طيب هقسمها ازاي؟ بعمل مسألة رد من كام مسألة رد؟ عندي نص وسدس وسدس يبقى من ستة. الزوجة طبعا ملهاش البنت لها النصف ثلاثة خمس بنات ابن لهم السدس واحد الأم لها السدس واحد يبقى عندي هيتفضل واحد الواحد ده هنطرحه من الستة وأخلي الستة كام؟ خمسة يبقى نقول ثلاثة وواحد أربعة وواحد خمسة يبقى خلي الستة اللي هي المقام هو نفسه البسط عبارة عن خمسة طيب احنا بالنظر كده هنقول مسألة الزوجية قسمنا الميراث لثمان أقسام صح كده ادينا للزوجتين كام واحد من ثمانية وادينا للبنت وخمس بنات ابن وأم اديناهم سبعة هقسم عليهم السبعة دي بنسب ايه هقسمها لخمس أقسام هقسم السبعة خمس أقسام حدي للبنت ثلاث أقسام من الخمسة مش كده؟ يبقى كأني بقول للبنت ثلاث أخماس السبعة سهلة؟ طيب والخمس بنات ابن خمس السبعة وللأم خمس السبعة يبقى بقول سبعة ثلاث أخماس خمس خمس عشان أقسمها كده صعب أوي ففي سبعة وفي خمسة بينهم إيه؟ تباين بضربهم في بعض اضربهم في بعض يبقى اكبر المساله اللي فيها السبعه دي اضربها كلها في كام في خمس اضرب مساله السبعه دي في خمس طيب كان المقام بتاعها او العامل المشترك او المخرج من ثمانية هضرب في خمسة بقت من كام من 40 وسميناها مسألة الجامعة اللي هي جامعة للمسألتين مسألة الزوجية ومسألة الرد يعني بتجمع الاثنين مش مجموع الاثنين لا الجامعة للاثنين بقت من 40 الزوجتان كان لهما في مسألة الزوجية واحد الآن له مكان في الجامعة خمسة طيب بنت وخمس بنات ابن وأم كان لهم سبعة في المسألة الأولى الآن لهم كام 35 بنسبة إيه ثلاثة الواحد لواحد مش كده يبقى أنا هنا هقول أسهل لي أضرب السبعة في اللي بعدها على طول مش كده يبقى السبعة في الثلاثة والسبعة في الواحد والسبعة في الواحد صح كده يبقى السبعة في ثلاثة 21 السبعة في واحد بسبعة السبعة في واحد بسبعة اجمع بقى كده 21 وسبعة وسبعة كام 35 اللي هي أصل إيه الباقي بعد ما خدت الإيه الزوجتان النصيب طيب كده شبه اتحلت المسألة المسألة الجامعة من 40 زوجتان لهما خمسة البنت لها 21 خمس بنات ابن لهم سبعة اه يبقى عندي في مشكلة في خمس بنات ابن لهم سبعة يبقى لازم أضرب المسألة دي في كام؟ في خمسة وفي زوجتان لهما كام؟ خمسة يبقى محتاج أضربها في إيه؟ يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ في عشرة ماشي كده؟ يبقى نشوف كده هنا هيقول لي في زوجتان حط الاثنين هنا عشان ابقى عارف مسألة لازم تتضرب كلها في اثنين زوجتان بياخدوا خمسة لو كان الزوجتين بياخدوا عشرة ما كانش ضرب في اثنين ولا غيره كانت حلت المسألة من هنا عندي خمس بنات ابني بياخدوا س- سبعة يبقى هنا الخمس بنات ابن هنضربها في الايه في السبعة اللي موجودة هناك يبقى هخلي السبعة دي اضربها في الخمسة بقت المسألة كلها هتضرب في كام في عشرة مسألة كلها تضرب في عشرة يبقى الأربعين دي هتبقى كام اللي هي الجامعة هتبقى 400 يبقى هنا نقول نضرب في 10 ونصحح المسألة يبقى ال 40 بقت 400 الخمسة بتاعت الزوج من 40 هتبقى 50 من 400 مش كده؟ ال 21 بتاع البنت هتبقى 210 من 400 السبعة بتاع الخمس بنات ابن هيبقوا 70 من 400 السبعة بتاعت الأم هتبقى برضه 70 من 400 ونرجع بقى نقول الزوجتان لهما 50 يبقى كل واحدة لها كام؟ 25 مم. عندي خمس بنات ابن لهم آه، سبعين هيبقى كل واحدة لها أربعتاشر لكل واحدة أربعتاشر كده اتحلت المسألة يبقى هنا النقطة بس اللي تفهمها منها إن ما تطلعش قصور في المسألة مسألة اتحلت من تاني خطوة عرفنا إن الزوجية ال- بقت من ثمانية الزوجتين خدوا واحد الباقي خدوا السبعة يتقسم عليهم بنسبة ثلاثة إلى واحد إلى واحد وبعد كده ترفع القصور بحل باقي المسألة كتبتم شوف المسألة دي كده أربع زوجات واحد وعشرين بنت ما يدوبك على قد الأربع زوجات أربعتاشر جد يبقى المتوفى الزوج وسايب العدد الضخم ده علشان يضايقكم في حل المسألة أربع زوجات وواحد وعشرين بنت وأربعتاشر جدة تتحل إزاي بقى نفس الخطوات اللي أنت هتمشي فيها زي ما مشينا قبل كده الزوجة واحدة ولا أربعة هي لها قد إيه يبقى الزوجات لهم التمن واحد وعشرين بنت ولا مئة بنت لهم إيه الثلثان أربعتاشر جدة لهم إيه هو السدس اللي هيتوزع عليه يبقى عندي تمن وتلتين وسدس المسألة من كام 24 الأربع زوجات هياخدوا التمن ثلاثة البنات هياخدوا التلتين 16 الجدة هتاخد السدس أربعة هيتفضل واحد برضه يبقى محتاج أعمل مسألة زوجية ومسألة رد م? مسألة الزوجية هتبقى من كام؟ من ثمانية ادي ثمانية الاربع زوجات هياخدوا كام واحد من ثمانية البنات والجدات هياخدوا الباقي اللي هو سبعة يبقى بقى شكل المسألة اللي فاتت م. هنعمل بعد كده مسألة الرد مسألة الرد على البنات وعلى الجدات شكلها كده من كام من ست يبقى مسألة الرد من ست البنات هياخدوا تلتين أربعة الجدات هياخدوا السدس واحد يبقى نحول الستة اللي هي المقام إلى إيه؟ آه خمسة اللي هو الوسط خليها خمسة برضه هنقول البنات والجدات كانوا في مسألة الزوجية هياخدوا كام؟ سبعة والسبعة هتتقسم خمس أقسام يبقى بينهم إيه؟ تباين يبقى أضرب مسألة اللي فيها السبعة في المسألة اللي فيها الإيه؟ الخمسة يبقى هضرب المسألتين في بعض هنقول مسألة الجامعة نضرب الخمسة في ثمانية بأربعين وبعدين الخمسة في الأربع زوجات كانوا بياخدوا واحد من ثمانية مش كده؟ يبقى الآن هياخدوا خمسة من أربعين وحضر الخمسة هي في السبعة وقسمها بنسبة أربعة لواحد مش كده؟ اللي هي عبارة عن حاصل ضرب السبعة في أربعة 28 سبعة في واحد بسبعة في المسألة الجامعة أربع زوجات خلوا خمسة يبقى أنا في عندي بره بنعمل بقى إيه حفظ للحاجات اللي هتعمل لي إشكال في الكسور فبقول هنا أربع زوجات هياخدوا خمسة يبقى لازم أضرب الخمسة دي في كام؟ في الأربعة علشان أرفع الكسر يبقى هنا هضرب في أربعة طيب واحد وعشرين بنت هياخدوا تمانية وعشرين واحد وعشرين بنت هياخدوا تمانية وعشرين سهم هنا تعمل لي لخبطة دي واحد وعشرين وتمانية وعشرين هضرب المسألة في كام بقول هشوف الاتنين بينهما توافق في كام بيتوافقان يعني أكبر عدد يقبل الاسم عليها الواحد وعشرين وتمانية وعشرين والتحليل اللي هيطلع هضيفه على بعض واحطه في المحفوظات برضه مش كده؟ انا عشان اجيب العام المشترك بتاع عدد زي ده بعمل ايه؟ بقول يقبلوا الاثنين الاسم على كام؟ اكبر عدد يقبلوا الاسم عليه اللي هو كام؟ يقبلوا الاسم على السبعه مش كده؟ اقسم واحده من الاثنين على السبعه والناتج اضربه في الثاني صح كده؟ يطلع لي الايه؟ العامل المشترك بتاعهم فنشوف اذا قسمنا ال 21 على 7 هيطلع لي كام؟ واذا قسمنا 28 على 7 يطلع كام؟ يبقى انا عندي في التحليل بتاعي في ثلاثه وفي اربعه احفظهم بره عندي لان هضرب العدد في ذلك يبقى عندي ثلاثه واربعه. طيب 14 جده هياخدوا كام؟ هياخدوا سبعه يبقى كل جده هتاخد ايه؟ نص ما ينفعش يبقى اضرب في كام؟ في اثنين يبقى هنا في خانه المحفوظات اللي بره هحط اثنين بره. يبقى كاني عشان ارفع الكسور عايز اضرب في اربعه وعايز اضرب في ثلاثه وعايز اضرب في اثنين. مش كده؟ يبقى في الأول كان عندي أربع زوجات حطيت أربعة. الثانية كان الموافقات اللي بينهم في ثلاثة وفي أربعة حطيتهم بره في المحفوظات. وفي في الآخر اثنين يبقى بص كده اللي مشترك بينهم ألغيه. اللي مشترك ألغيه، يبقى في عندي أربعة وعندي أربعة ألغي الأربعة. يبقى فاضل لي أربعة واحدة. عندي اثنين داخلة في الأربعة يبقى ألغي الاثنين. يبقى اتفضل في النهاية إيه؟ أربعة وتفضل ثلاثة. يضرب أضرب المسألة كلها في كام؟ في 12. يبقى أضرب المسألة كلها في 12 اللي هو يطلع لي أقل عامل مشترك كبير يجمع الجميع فيها يبقى أنا في خانة المحفوظات بصيت عشان أرفع الكسور بتاعة كل مسألة بديت أقول إن هنا في كسر عندي أربع زوجات هياخدوا خمسة يبقى لازم أضرب في الأربع زوجات أضرب الخمسة دي في الأربعة أخليها عشرين يبقى أدي لكل زوجة خمسة عندي واحد وعشرين بنت هياخدوا تمانية وعشرين يبقى انا اقول العامل المشترك بتاعهم ايه اللي اقسم بناء عليه على ال 21 ال 28 من غير ما يطلع لي كسور فلقيت ان الاثنين يتوافقان بالسبع فاقسم الاثنين على سبع واطلع النتيجه اللي تطلع عباره عن الاولى طلعت لي ثلاثه والثانيه طلعت لي اربعه حفظت الثلاثه والاربعه بره. ال 14 جده هياخدوا سبعه فبقول هيطلع كسر هنا نص يبقى أضرب السبعة دي في اثنين علشان أرفع الكسر وأدي كل جدة واحدا صحيح وجدت إن أنا عايز أضرب المسألة كلها في أربعة وفي ثلاثة وفي أربعة وفي اثنين لكن لاحظ إن أنا هضرب في أربعة وأضرب في أربعة تاني يبقى هتكبر وهرجع أقسمها تاني على أربعة لا طب ما ناخد أربعة واحدة منهم بس في اثنين موجودة لو أنا ضربت فيها هرجع أقسم الناتج في النهاية على اثنين عشان أصغر لا يبقى أخد الأربعة وداخلة فيها الاثنين عشان ما يحصلش تكرار يبقى هنا اللي هضرب من غير تكرار هضرب في أربعة وهضرب في إيه؟ في ثلاثة هضرب في أربعة وهضرب في ثلاثة بقت المسألة الجامعة هضربها في 12 في 12 12 في 40 ب 480 و12 في 5 60 12 في 28 336 12 في 7 ب 84 يبقى أنا عندي كده مسألة التصحيح هتبقى من 480 معناها أن الميراث سأقسمه إلى 480 قسم من الأقسام إلى 480 قسما من الأقسام وحدي لكل واحدة القسم اللي قصادها يبقى الأربع زوجات هياخدوا 60 من 480 يبقى كل واحدة هيطلع لها 15 الخم... الواحد وعشرين بنت هياخدوا 336 قسم من 480 يبقى كل واحدة هيطلع لها 16 سهم أو قسم 14 جدة هياخدوا 84 من 480 يبقى كل واحدة منهم هتاخد لها ست أقسام من الأقسام وضحت المسألة هي مشكلتها بس انها كبيرة بتكبر المسألة لكن افهم القاعدة وطبقها على كل خطوة خطوة هتلاقي المسألة سهلة في النهاية طيب نرجع بقى للكتاب بتاعنا بيقول لنا فصل في ذوي الأرحام فصل في ذوي الأرحام ايه الأرحام دول بيقول لك هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصب يبقى الأرحام كل قرابة ليس هذا القرابة بذي فرض وليس بعصب هذا القريب كالخال والجد لأم والعمة يبقى الخال هذا رحم الجد لأم اللي هو أبو أمك أبو الأم أبو أبوك هذا عصبة لكن أبو أمك هذا رحم والعم وإن كان يعني هيسموا مثل هذا في الميراث مثلا يقول لك هذا جد فاسد هذا جد فاسد يعني ملوش في الإرث ما بي- ما بيورث إلا في النهاية ومسألة توريث الأرحام ليس متفقا عليه مسألة مختلف فيها زي ما هتشوف بعد شوية فمذهب زيد أنه عدم توريث الأرحام لذلك عند الشافعي هو ملتزم بمذهب زيد رضي الله عنه لا يعطي للأرحام شيئا طيب يبقى كالخال والجد لأم والعمة وبتوريثهم قال عمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء هؤلاء من كبار علماء الأمة والله تبارك وتعالى على الجميع أخذوا بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام بعضهم يقول لك الرحم أولى بدل ما أنا أحطه في بيت مال المسلمين لا شك أن بيت المال يوزع على المسلمين والمسلمون بينهم قرابات يعني في النهاية كل لآدم في قرابات بعيدة جدا فالقرابة القريبة هذه أولى من البعيدة فلذلك أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من الآخرين عن عمر مرفوعا مرفوعا يعني إيه يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف عليه عن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له هذا حديث صحيح يعقل عنه ويرثه يعقل عنه ويرثه يبقى الخال وارث من لا وارث له يبقى آخر من يرث بقى الذي ليس له ورثة لا أصحاب فروض وليس له عصبات يبقى في النهاية الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ما يعقل عنه ويرثه يعقل عنه هذا العقل بمعنى دفع الدية يعني العقل بمعنى دفع الدية يبقى الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ده حديث صحيح وروى أبو عبيدة بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه هذا حديث ضعيف أما يغني عنه الحديث السابق اللي هو الخال وارث من لا وارث له أصناف الأرحام أحد عشر آه، شوفوهم بقى كده الأرحام اللي هم ال 11 واحد أو 11 صنف من الأرحام اللي بيرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب تعصيب تقول ولد البنات لصلب أو لابن ولد البنات يبقى هنا أبناء البنات يعني أبناء البنات يبقى ابن بنتك هذا رحم لصلب يعني البنت الصلبية أو بنت الابن يبقى هنا معناه يقول هذه بنت صلبية ابنها رحم مش كده هذه بنت ابنك ا- ابنها رحم أيضا يبقى هنا ابن البنت هذا رحم نمرة اثنين ولد الأخوات ولد الأخوات الأخت إما تكون صاحبة فرد وإما قد تكون معصبة تعصب لكن ابن الأخت هذا رحم ابن الأخت كأن الرحم معناه من يتصل بالميت عن طريق النساء من يتصل الميت عن طريق النساء أو النساء يتصلن بالميت عن طريق الرجال هي نفس ال- ال- الشيء إلا أن يكون بنت ابن إلا أن تكون بنت الابن لكن غير ذلك نساء يتصلون عن طريق الرجال زي العمة تتصل إلى الميت عن طريق أبيها وهو الجد ثم الأب للمتوفى فهذه اتصلت عن طريق رجال ولكن في النهاية هي امرأة فليس لها في هذا الميراث يبقى فقط النساء اللي هيرثنا إذا كان الاتصال عن طريق الذكور هتبقى الأخت الشقيقة والأخت الأب كذلك هيكون البنت أو بنت الابن غير ذلك النساء كل من يتصل بالميت عن طريق ذكور من النساء ليس له زي بنت العم مثلا بنت العم متصلة بالميت عن طريق ذكور يبقى أبوها عم الميت أبوها عم الميت أخو أبيها أخو أبي المتوفى كذلك هو ابن الجد المتوفى يتصل عن طريق ذكور لكن هي في النهاية امرأة يبقى هنا النساء اللي يرثن بالفرض هتبقى عارف الأخت الشقيقة والأخت للأب الأخت الشقيقة والأخت لأب اللي هم هيكون لهم أصحاب فروض أو تعصيب الأخت للأم هيكون هذه رحم وترث بالفرض في مسألة الكلالة كما هو معروف الأخت الشقيقة والأخت الأب قد ترثان بالتعصيب اللي هو العصبة مع الغير آه، البنت وبنت الابن يبقى هي لها فرض البنت صاحبة فرض نصف بنت الابن أيضا صاحبة فرض نصف البنت مع بنت الابن يبقى نص وسدس مش كده دي متصلة عن طريق هي أنثى ومتصلة عن طريق الميت عن طريق الذكور فلها في الميراث أقف على ذلك فقط البنت وبنت الابن الشقيقة والأخت من الأب إذا نظرنا الأعلى بقى من الميت هنلاقي أم الميت ونلاقي جدة الميت يبقى أصحاب الفروض إحنا عرفناهم غير من ذكرنا من أصحاب الفروض هؤلاء هيبقى كل أنثى تتصل إلى الميت عن طريق ذكور ليس لها في الميراث كذلك كل ذكر يتصل بالميت عن طريق إناث ليس له في الميراث ما هو صاحب فرض وليس صاحب تعصيب اعرف هذه القاعدة بحيث انه يمكن يصعب عليك تحفظ الارحام فلان وفلان وفلان يصعب اعرف هذا الشيء فقلنا الارحام منهم ابناء الاخوات ابناء الاخوات ومنهم بنات الاخوة بنات الاخوة ومنهم بنات الاعمام ومنهم العمات كمان ومنهم ولد ولد الام يعني هذا نقول هذا اخي لامي ابنه هذا رحم ليس صاحب فرض مش هقول ياخد زي ما ابوه كان ياخد السدس في الكلالة لا ابن الأخ الأم هذا ليس صاحب فرض بل هو من الأرحام العم لأم العم لأم يعني إيه العم لأم عم الرجل لأمه العم من يشترك مع أبيك في الأب أو يشترك معه في الأم مش كده يبقى نقول العم أخو أبي هذا العم فأقول هذا عم شقيق يبقى أخو أبي من أبيه وأمه سهلة هذا العم الشقيق العم لأب يبقى أخ لأبي اجتمع معه في جدي لكن ما اجتمعش في الأم هذا عم لأم يبقى أخ لأبي لم يجتمع معه في الأب وإنما اجتمع معه في إيه في الأم يبقى هذا عم لأم يبقى هنا دايما بتشوف يقول لك هذا عم لأب يبقى العم أخو الأب النسبة إليه إلى الأب مش لك أنت عشان ما تتحيرش في المسألة تقعد تحتاس تيجي ازاي عم الأم دي تبقى محتاس فيها يمكن عمي الأمي أنا مثلا لا مالكش دخل أنت بيه يشوف الصفة بتاعته صفته أنه عم عم يعني أخ للأب فلما يعطي الوصف الذي يليه بعد ذلك فيقول هو عم لأم يبقى أخو أبيك اجتمع في الأم فقط اللي هي الجدة دون الأب يبقى هنا بيقول لنا العم الأم هذا من الأرحام العمات كل العمات من الأرحام من العمة سواء عمة شقيقة لأبيك أو عمة من أب أو عمة من أم كلهن أرحام كذلك الأخوال كل الأخوال الخال اللي هو شقيق أمك اجتمع مع أمك في أبيها وأمها فكان خالا شقيقا لأمك أو خالا يعني أخا لأمك اشترك معها في أبيها أو اشترك معها في أمها يعني هذا خال من الأب هذا خال من الأم هذا خال شقيق للإيه؟ للأم الخالات كل الخالات أرحام أبو الأم اللي يسمونه الجد الفاسد الجد م- مش معنى جد فاسد إنه ما ينفعش جد مثلا لا هو جد هو جد ولكن يقصدون انه لا يرث جد في باب المواريث فقط والا في النسب هو جد هو اللي جايبك انت جاي عن طريق هذا الجد فهنا الابوه موجوده انه والد لامك وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اب للحسن والحسين جدهما جدهما هما 16 أبناء ابنته عليه الصلاة والسلام فهو جدهما عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد قال عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ولعل الله أن يصلح ب- به بين آه، طائفتين عظيمتين من الأمة أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم يبقى هنا لما نقول جد فاسد معناه جد لا يرث لا يرث ما هوش من الورثة لا يرث بتعصيب ولا بفرض إنما قد يرث بأنه رحم أنه رحم يعني آخر من يورث يبقى قلنا العمات وقلنا الأخوال كذلك الخالات أبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين كل جدة أدلت بأب بين أمين هنسميها الجدة إيه الفاسدة لأن الجدة الصحيحة لابد تكون النسبة إليك عن طريق الأمهات يبقى هي أم أم أم أم أمك هذه جدة صحيحة إيه، جدة أخرى صحيحة اللي تدلي بالنساء لغاية أبيك يبقى هنا جدة لأبيك كذلك جدة لجدك جدة صحيحة أيضا اللي هو أبو أبيك أما غير ذلك من الجدات إذا كانت الجدة في انقطعت سلسلة النساء بذكر وبعدين رجعت أنثى تانية يبقى هنا هذه جدة إيه فاسدة زي ما بيضرب لك مثال هنا كأم أبي الأم جدك أنت من أمك أبو أمك أمه جدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ آه جدة غير صحيحة لكنها من الأرحام ونقول إن آخر من يرث يبقى اللي هم الأرحام من أدلى بصنف من هؤلاء من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة وخالة أو خالة الخالة ونحوها هنعمل إيه فيها نقول يدلي بصنف من هؤلاء قال يرث من أدلى بهذه الأصناف حنورثهم في النهاية إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد عصب يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يبقى هنا الميراث هيقول لك ميراث التنزيل التنزيل أهل التنزيل ميراث ثاني يسموه ميراث أهل القرابة ميراث ثالث من هذه الأقسام يقولوا نورثهم بإماتة السبب آه، متشعبة كبيرة ولكن احنا هناخد واحدة بس اللي نمشي عليها في مسائل ال- الأرحام يقول لنا يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني إيه تنزيلهم قال فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه فيأخذ ميراثه يبقى يقول لك إن ده رحم طيب والله هو مين قريبه للميت نقول ده قريب الخال أو الخالة يقربوا الميت إزاي قرابتهم للميت نقول الخالة أخت أم الإنسان المتوفى يبقى نزلها منزلة أم المتوفى لنص النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخالة بمنزلة الأم يبقى هنا قربها وجعلها مكان الأم واداها ميراث الأم يجي في العمة مثلا عمة الإنسان المتوفى يقول طب هي قرابتها إيه للإنسان المتوفى من أقرب واحد للمتوفى بير- بيرث نقول العمة فوقها أدلت للمتوفى بأبيه بأبي المتوفى وبجد المتوفى أقرب واحد للمتوفى اللي هو العم اللي هو الأب يبقى العمة هنزلها كأنها أب يبقى باجي في مسألة الأرحام لو جات لي مثلا خالة وعمة هاجي أقول هكتبها خالة واكتب عمة وبعدين أقول تنزيل هنزل الخالة أجعلها إيه أما يبقى هحول وصف الآن أخليها أم لأنها تدلي بها يبقى هنا هذه صارت أما العمة هقول تدلي بمين بأبي المتوفى هو أقرب إن- يبقى هنا هخلي العمة أب وأقسم الميراث على ذلك يبقى عندي أب وأم الأم لها التلت والأب له التلتين يبقى حد الخالة التلت ودي العمة التلتين عرفت يبقى ده التنزيل التنزيل فبيقول لنا هنا روي عن علي بن عبد الله رضي الله عنهما انهما نزل البنت بنت البنت منزله البنت بنت البنت هل صاحبة فرض بنت البنت امال مين صاحبة فرض البنت او بنت الابن او بنت لكن هذه بنت بنت هنقول عنها رحم رحم طيب ما فيش غيرها هي اللي موجوده بنت بنت هورثها ازاي بقى الان حاول هنزلها مكان اللي ترث من ترث البنت يبقى خلي بنت البنت كانها ايه علتها درجه خليتها بنتا عرفت يبقى هنا البنت الترث يبقى بنت البنت في هذه الصورة هنخليها بنتا واديها نص المال وارد عليها الباقي أيضا طيب بنت الأخ عصبة ولا رحم رحم بنت الأخ هذه رحم الأخ عصبة لكن بنت الأخ هذه رحم طيب ما فيش غيرها حديها ميراث مين الآن آه، هنزلها منزلة أبيها أبوها يرث يبقى خليها هي مكان أبيها ونقول بنت الأخ هنزلها منزلة الأخ يبقى أورثها الآن بهذه الصورة بيقول لنا أنه علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزل بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم يبقى ده ال- ده صحيح عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يبقى التنزيل بنت البنت جعلاها بنتا بنت الاخ جعلاها اخت آه، منزله ابيها يبقى هنا اخا بنت الاخت بمنزله امها اللي هي اخت المتوفى العمه نزلها بمنزله الاب والخاله روي ذلك عن عمر في العمة والخالة اللي هو العمة تنزل أبا والخالة تنزل أما وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم نزل العمة بمنزلة العم هتفرق نزلها أبا ولا نزلها عما تفرق طبعا تفرق تفرق الأب يكون صاحب فرض العم عصبة فقط يبقى الأب قد يرث بالفرض ودي هتفرق في أن المتوفى ترك خالة وترك عمة لو قلنا الخالة هننزلها إيه أما هتورث التلت مش كده ترث التلت العمة هنزلها إيه هنزلها لو نزلتها أبا أو عما في هذه الحالة هنقول عصبة مش كده هتورث الباقي لكن تعالى بقى نقوله في بنت أخ للمتوفى أو بنت أخت للمتوفى هنا بنت الأخت هنزلها إيه بمنزلة الأخت يبقى أنا في عندي الآن بنت أخت وعندي خالة وعندي عمة عندي عمة هنقول بنت الأخت هنزلها منزلة مين الأخت الخالة هنزلها منزلة الأم العمة لو نزلتها منزلة العم هترث ما ترث لو نزلتها منزلة الأب ترث في هذه الحالة عرفت يبقى تفرق إن هو نزلها منزلة الأب ولا نزلها منزلة ال- إيه؟ العم وعن الزهري أنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العم بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم يقول رواه أحمد شيخ الألباني يقول ضعيف وليس في المسند وفعلا ليس في مسند الإمام أحمد وهنا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معضل يعني في اثنين ساقطين بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم يعني شوف هنا أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق لما نقول الإنسان المتوفى وترك أولادا بعمل إيه في الإرث بقسمه بين الأولاد ترك عشر أولاد يبقى يتقسم بين هؤلاء العشرة الأولاد كذلك لو ترك هذا المتوفى عشر بنات بنت أو عشر أبناء بنت الصورة دي صورة إيه أرحام حد سابق على حد يبقى يقول كلهم زي بعض يبقى يورثوا مع بعض هذا المال ده قوله بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى يعني بيقول إن هيورث لهؤلاء الذكر مثل الأنثى آه، عايز يقول لو ترك مجموعة من عيال أخواته هذا ابن أخته وهذه بنت أخيه وهذه بنته كلهم يدلون إليه بنفس الطريق أو بنفس القرب فيقول الجميع يرثون يقسم بينهم المال ميراث الأرحام زي الإخوة لأم للذكر كالأنثى ده اللي مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم واختاره الأكثر ومن لا إرث له معلوم اللي ملوش ميراث معلوم فماله لبيت المال يعني خلص لنا هنا مسألة الأرحام ما تكلمش فيها كثيرا قل إيه الإنسان المتوفى ولا وارث له معلوم ما فيش حد يورثه مش معروف له حد يبقى ماله يوضع في بيت المال لغاية ما يظهر له حد قريب يعطى هذا المال قال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم ل- بنو آدم كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكمه وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان مولا معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول يعني عايز معنا كلام إيه لو أن إنسانا أعتق إنسانا أعتقه هذا العتيق صار له مال وتوفي هذا العتيق من يرث هذا العتيق ملوش حد وارث من يرثه المولى المعتق بيقول لك مع ان مش ممكن يكون انسان ملوش حد ابدا ضروري كل انسان له اقرباء ولو من بعيد ولو من بعيد هذا العتيق جاي منين مش والده اب ووالده ام ضروري لهم اقرباء ولكن لما كانوا مجهولين هؤلاء الاقرباء فقلنا انه خلاص نحط هذا المال في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين لكن لو المولى الذي أعتق موجودا قدم عليه بيت المال وأخذ باقي أو أخذ المال كله الآن مع وجود احتمال أن له أقرباء ولكن من بعيد لكونهم مجهولين أعطينا هذا المعتق المال ليس بيت المال وارثا بيت المال ليس وارثا وإنما جهة حفظ مال لذلك لو اتحط المال في بيت المال وظهر الوارث هيسحب هذا المال من بيت المال يبقى يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء فهو جهة ومصلحة لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث الكل فيصرف في المصالح للجهل بمستحقي عينه نشوف صورة الأرحام كده ذوي الأرحام قلنا كم واحد ذوي الأرحام أحد عشر حداشر 11 نمرة واحد ولد البنات لصلب أو لئب أولاد البنات نمرة اثنين ولد الأخوات عيال الأخت ولاد الأخت هؤلاء رحمه ما لهمش في الميراث إلا آخر من يرث هؤلاء الثالث بنات الإخوة بنات الإخوة يبقى هنا المتوفى لو ترك ابن أخ وبنت أخ كيف يقسم المال المتوفى ترك ابن أخ وبنت أخ كيف يقسم المال ها للذكر مثل حظ الأنثيين غلط غلط ها أمال للذكر فقط يأخذ المال للذكر ال ال الأنثى هنا هذه رحم هذه رحم ما تتلخبطش احنا قلنا هم أربعة اللي هيورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين غيرهم البنات مالهمش النساء مالهمش غير الأربعة اللي ذكرناهم النساء مالهمش مين الأربعة دول اللي بيورثوا الذكر مثل حظ الأنثيين مين البنت مع الابن مش كده وبنت الابن مع ابن الابن الشقيقة مع الشقيق في الكلالة الأخت الأب مع الاخ لاب في الكلام بس الصور دي اللي بنورث الانثى مع الذكر بنسبه للذكر مثل حظ الانثيين غير ذلك اي انثى مع ذكر ملهاش ما بتاخدش الذكر فقط هو اللي بياخد يبقى هنا الباقي من الاناث هنسميهم ارحاما ارحام ملهمش في الميراث يبقى الذكور فقط الموجودين فلو ان انسانا توفي وترك ابن عم وبنت عم الاثنين اخواته ابن عم وبنت عم بس ملوش حد تاني من يرث ابن العم فقط طب خد أكتر من ذلك لو توفي وترك عمته وابن عمه ترك عمه وابن عم من يرث ومن لا يرث ابن العم مع ان العم اقرب العم اقرب تجليلها اقرب ولكن العم رحم ابن العم عصبه ابن العم هو الذي يرث العم لا ترث عرفت يبقى هنا قلنا ذوي الارحام ولد البنات لصلب أو الابن ولد الأخوات بنات الإخوة بنات الأعمام بنات الأعمام ولد ولد الأم ولد الأم اللي هو الأخ من الأم الأخ من الأم هذا يرث في صورة واحدة فقط الأخ الأم إمتى يرث بالفرض في الكلالة في مسألة الكلالة له الفرض بتاعه يبقى هنا ولد الأم يرث في الكلالة لكن ابنه ولو الصورة كلالة ما يرث ملوش ابن الأخ من الأم اللي هم هيسميه ولد ولد أم سواء بقى كان ذكرا ولا كان أنثى طيب نمرة ستة وسبعة العم لأم والعمات عم الإنسان من أمه كذلك عمات الإنسان كلهم أرحام ما لهمش الأخوال والخالات دي ثمانية وتسعة يبقى خالة الإنسان ليست صاحبة فرد ولا عصبة كذلك الخالات هؤلاء كلهم أرحام العاشر أبو الأم اللي هنسميه الجد الفاسد نمرة 11 كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم نشوف كده مسائل يذكرها لنا صاحب المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول بنت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن مسألة في الأرحام مسألة سهلة من المسائل بنت بنت وبنت بنت ابن هنورث ازاي بالتنزيل ميراث أهل التنزيل تنزيل يعني أنزل هذا الوارث منزلة من يرث يبقى هذا غير وارث لأنه رحم فبقول أنزله منزلة من يرث أقربه نشوفه كده بنت البنت هخليها إيه بنت مش كده يبقى هنزل بنت البنت بنت بنت بنت ابن هنزلها بنت ابن يبقى ده التنزيل بتاعها وبعدين أقول البنت بترث ايه؟ احل المساله كانها بنت وبنت ابن، البنت بترث النصف ادي النص بتاعها، بنت الابن بترث السدس تكمله الثلثين يبقى هندي هنا مساله من سته، البنت هتاخد ثلاثه من سته، وبنت الابن هتاخد واحد من سته، واخلي السته دي في النهايه كام؟ أربعة هرد على الاثنين أهو بقت الستة من أربعة يبقى كأني برجع بقى تاني أقول بنت البنت نزلتها بنتا واديتها ثلاث ارباع المال وبنت بنت الابن نزلتها بنت ابن واعطيتها ربع المال سهله نشوف مساله تانية يقول لنا بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت اخ وبنت اخ شوف صورتها بنت بنت بنت بنت ابن بنت اخ هنورث ازاي هنا بنت البنت نلاحظ كلهم ارحام كلهم ارحام يبقى هنزل كل واحده بمنزله من تدلي به الى الميت بقربها بحيث ان هي ترث في النهايه هنا بنت البنت هخليها ايه بنت يبقى هنا التنزيل هخلي بنت البنت كانها بنت للميت بنت بنت الابن هقربها واخليها بنت ابن بنت الاخ هقربها واخليها اخ مش كده؟ يبقى انا حل مسألة سهلة بقى الآن. بنت وبنت ابن وأخ. البنت لها النصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. الأخ له الباقي تعصيبا مسألة من ستة. يبقى بنت البنت اللي أنا خليتها بنتا هتاخد النص ثلاثة. بنت بنت الابن اللي خليتها بنت ابن هتاخد السدس تكملة الثلثين واحد. بنت الأخ خليتها أخا هتورث الباقي تعصيبا اللي هو اثنين من ستة. يبقى هنا الميراث من ستة بنت البنت هتاخد ثلاثة بنت بنت الابن هتاخد واحد بنت الأخ هتاخد اثنين بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ وخالة زودنا المسألة شوية هنا شوفها كده بنت بنت بنت بنت ابن خالة بنت أخ هننزلهم إيه ملاحظ فيهم حد عصبة هيسديله المال كله في عصبة موجود ما فيش لا عصبة ولا صاحب فرد اللي قدامي كلهم ايه أرحام كل اللي قدامي أرحام يبقى هنعمل بميراث التنزيل هنزلهم منزلة من يرثون بنت البنت هخليها بنتا وبنت بنت الابن بنت ابن الخالة أم بنت الأخ أخ يبقى هنا كأن المسألة الجديدة بتاعتي بنت وبنت ابن وأم وأخ البنت هتورث النص بنت الابن السدس تكملة الثلثين الأم هورثها السدس الأخ هورثه الباقي تعصيب الباقي تعصيب مسألة من ستة بنت البنت هتاخد نص ثلاثة بنت بنت ابن هتاخد السدس واحد الخالة اللي هي خلتها أما هتاخد السدس واحد الباقي هتاخده بنت الأخ اللي هو هيبقى واحد سهلة بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ وعمة نشوف الصورة بتاعتها بنت بنت وبنت بنت ابن وعمة وبنت أخ بنت البنت هنزلها إيه بنتا وبنت بنت الابن هخليها بنت ابن العمة هخليها أبا فاكرين إن كان فيها خلاف ولا ما كانش فيها خلاف في قول عليه هيخلي العمة إيه عما عما وفي قول آخر لغيره هيخلي العمة جدا هيخلي العمة جدا نشوف كده العمة هنا أخذنا بما جاء فيها أنه تنزل أبا وبنت الأخ هنزلها إيه أخا آه. كده بقى المسألة واضحة الصورة بتاعتها شوفوا مين يرث البنت لها النصف بنت الابن السدس الأب ليه الباقي تعصيرة الأخ ليه آه محجوب يبقى هنا محجوب لاحظ ان بنزل العمة ايه بناء عليها هشوف بنت الاخ هتاخد ايه مش كده فلما نزلت العمة ابا الاب ما ياخدش معاه الاخ شيء يبقى على ذلك هنا هقول العمة نزلتها ابا يبقى بنت الاخ هخليها اخ وهنا محجوبه يبقى الميراث من سته بنت البنت هتاخد النص ثلاثه بنت بنت الابن هتاخد سدس واحد العمه هتاخد الباقي تعصيبا ان جعلتها ابا الاخ مش هياخد حاجه محجوب هنا طيب العمه احنا نزلناها ابا مش كده بلاش نخليها اب نخليها ايه عمه ونشوف المساله تحل ازاي البنت اللي هي بنت البنت وبنت بنت الابن زي ما هم والمسألة هياها من ست لكن هنيجي العمة اللي خلتها عما وبنت الأخ خلتها أخا هنيجي نقول العم مش هياخد بقى اتنين من ستة الآن مش ملوش تعصيب ده هياخد إيه الآن ولا حاجة لأن الأخ أقرب منه الأخ بنت الأخ نزلتها أخا فهي اللي بقت أقرب هنديها الباقي تعصيبا يبقى هي اللي هتاخد الاتنين فرقت ولا ما فرقتش؟ يبقى هنا نظرت إن في عم وفي أخ من أقرب للمتوفى العم ولا الأخ يبقى هنا لو نزلت العمة عما ونزلت بنت الأخ أخا يبقى الأخ أقرب من الإيه العم يبقى هو اللي يرث طيب في صورة أخرى قالوا العمة هنقولوا هي بتدلي الميت الذات قالوا العمة هي أخت أبي الميت يبقى بتدلي عن طريق أبيها بقى يبقى هنزلها جدة هنزلها جدا صورة أخرى من الصور طب لو فرضنا فعلنا هذا الشيء وخلينا العامة جدا هنوزع المال ازاي الآن آه مقاسمة لاحظ إن بنت الأخ أخ والعمة جعلتها جدا يبقى الآن هخليها إيه مقاسمة ووزع الباقي بين الاثنين بين الأخ وبين الجد يبقى هنا هنشرب بقى الاثنين والصفر الموجودين وحدي الاثنين ياخدوا دي واحد ودي إيه تاخد واحد يبقى يقسم بين الاثنين الباقي من المال تعصيب طيب في قول آخر بأن العمة تنزل جدة قول آخر إن مالكش أنت كل الحاجة دي بس تعرف أنت هتفرق إيه إذا كانت كده ولا كده لكن في النهاية اخترنا فيها ما اختاره المجموعة اللي ذكرناهم أن العمة تنزل أبنا العمة تنزل أبا والخالة تنزل أما بس ده للتدريب للتدريب لو نزلنا العمة جدة ها هنخلي مثلا كده نقوله العمة نزلناها جدة يبقى الجدة لها إيه السدس ويبقى بنت الأخ نزلتها أخا هياخد إيه الباقي تعصيبا يبقى هنا حدي الجدة واحد وحدي الباقي للأخ تعصيب اللي هو الواحد طيب متهيألي كفاية علينا كده النهاردة المرة الجاية إن شاء الله نكمل الكلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين